السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى بعد طول غياب مع ليلة في بيت النبي حقيقي وحشتوني جدا ربنا يجمعنا وإياكم دايما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقة يعني كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم أقرب إلى الله وكل عام وانتم ربنا بيحبكم وبنحب ربنا أكتر وأكتر وبنقدم لديننا أكتر وأكتر حقيقي محتاجين إن احنا ناخد بإيدين بعض السنة دي بالذات ونعتبر إن ده أحلى رمضان هيمر علينا في حياتنا عايزين نعيش أجمل رمضان عشان كده حلقة الليلة دي بعنوان رمضان في بيت النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكن قبل ما نبدأ الحلقة الحقيقة بنسوق لإخواننا المسلمين في كل مكان آه هذه البشرة الجميلة يعني إن قرن آه إن قناة اقرأ المباركة أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي كل القائمين عليها الحمد لله وصل آه البث بتاعها لقناة أستراليا لقارة أستراليا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا بفضل الله سبحانه وتعالى بحيث إن تعتبر دلوقتي قناة اقرأ مغطية بفضل الله ثلاث أرباع الكرة الأرضية كانت الأول بتغطي العالم العربي وأوروبا وأمريكا الشمالية وضيفت الآن قارة أستراليا وآسيا بفضل الله سبحانه وتعالى ببارك للشيخ الفاضل الشيخ صالح كامل وببارك لكل المسلمين على قناة اقرأ وكل القائمين وببارك للأمة الإسلامية ربنا يجمعنا دائما على الخير ونقدر نوصل كلمة ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم حبيبي في الله احنا داخلين دلوقتي على بيت النبي بكل هدوء وطبعا انت عارف التأشيرة لازم تصلي على النبي عشان تخش بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخلين بهدوء وبكل يعني سكينة وداخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نستشعر المعنى الجميل ده ان انت دلوقتي داخل بيت حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم عايزك تغمض عينيك وعايزكم كلكم تغمضوا عينيكم وتتخيلوا ان احنا رجعنا دلوقتي اكتر من 1400 سنة ماشيين دلوقتي مع بعض في شوارع المدينة فجأة واحنا ماشيين شفنا من بعيد بيت كده متواضع وجميل جدا وبصينا على باب البيت لقينا واحد ما شاء الله زي القمر استغفر الله احلى من القمر صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لقينا النبي واقف بره البيت ولقيناه عمال بيبص للسماء كده وبيدقق كده وبينظر فدخلنا بوسنا راسه وبوسنا ايديه والنبي السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طبعا احنا بنتخيل الكلام ده كله وبعدين سالنا النبي يا رسول الله انت بتبص على ايه فاتضح ان النبي بيشوف هلال رمضان وبعدين فجأة ما شاء الله تهلل وجه النبي والصحابة لما كانوا بيوصفوا النبي لما بيتهلل وجهه كان يتهلل وجه النبي حتى يكون احلى واضوء من القمر كما قال انس بن مالك وكما قال ابو هريرة كان النبي وكأن الشمس تجري في جبينه صلى الله عليه واله وسلم فجأة تهلل وجه النبي واذا به يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اهله علينا باليمن والبركات باليمن اليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله الله شفت بقى قد ايه فرحة النبي بقدوم هلال شهر رمضان شفت النبي كان بيه ليه مش اول النهاردة بقى يعني طبعا انت عارف الوضع دلوقتي عامل ازاي اول ما بيظهر الهلال على طول مرحب شهر الصوم وهل هلالك يا رمضان ووحى ويا وحى والكلام ده كله لا النبي علمنا السنة ان احنا نستقبل هلال رمضان بهذه الكلمات الجميلة اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ساعتها على طول مباشرة كده علشان يبشر أزواجه ويوصيهم ويعرفهم قدر هذا الشهر وقيمة هذا الشهر عشان يستعدوا ويجتهدوا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من باب قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين يلي الإيمان لا مسؤولكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون دخل النبي يبارك ويهني أزواجه صلى الله عليه وسلم ويعرفهم ان شهر رمضان خلاص دخل خلاص دي اول ليلة في رمضان وان بيوصيهم بقى ويعرفهم قدر هذا الشهر الكريم عشان يجتهدوا شوف النهاردة الاحوال اللي بتحصل في كتير من بيوت المسلمين ولا حول ولا قوة الا بالله ان اول ما نعرف ان خلاص رمضان فاضل يوم ولا يومين خازين الشهر بقى اكل وشرب وسمنة وسكر ومش عارف ايه ومكسرات ويميش و... وده مش حرام بس ما يبقاش هو ده شغلنا الشاغل اخويا وحبيبي لا شغلنا الشاغل ده شهر يوصلنا للجنة ده كنز العمر الامر ما نضمنش نعيش رمضان تاني عايزين نعيش احلى رمضان في ظل الطاعه ايمان عباده قراءه قران ذكر لله استغفار عايزين نحس بقدر هذا الشهر عايزين نحس ان ده اخر رمضان كان بنقول رمضان كلاكيت اخر مره كان ده اخر رمضان هتعيش في عمرك فلازم تعيش احلى رمضان بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم بشر أزواجه وهنأهم بشهر رمضان ووصاهم وعرفهم قدر هذا الشهر ووصاهم بالاجتهاد فيه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد ودخل وجمع الصحابة في اجتماع طارئ عشان نعرفهم ان شهر رمضان خلاص دخل بدأ يهنيهم صلى الله عليه وسلم كما ورد عند النسائي والبيهقي بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وفي رواية تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل يعني تسلسل مرضة الجن والشياطين لله لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايز أسألك وأقول لك بالله عليك أنت مشتاق لرمضان انت عارف اصل الناس صنفين في صنف مشتاق جدا لرمضان بيقول يا رب يا رب بلغنا رمضان الصحابة على فكرة يعني كانوا بيسألوا الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان فإذا جاء رمضان وصاموه وقاموه وقرأوا فيه القرآن واستغفروا واعتكفوا وبذلوا وأنفقوا وصلوا ووصلوا الأرحام وعملوا كل دوت كانوا يسألون الله ستة أشهر أن يتقبل الله منهم صيام شهر رمضان وعبادة شهر رمضان يعني السنة كلها عند الصحابة رمضان أخويا حبيبي السنة كلها ما تنفعش من غير رمضان ورمضان أجمل ما فيه ليلة القدر وليلة القدر هي ليلة مش بألف شهر إنما المولى عز وجل قال ليلة القدر خير يعني كتير من الناس بتعملها حسبة كده حسابية يعني كده ويقول لك ليلة القدر يعني خير من ألف شهر يعني ألف شهر مش عارف ب 84 سنة وكم شهر يعني ليلة القدر ب 84 سنة لا الموضوع مش كده لأن لو كانت ليلة القدر بألف شهر كان ربنا قال ايه ليلة القدر بألف شهر إنما ربنا ما قالش كده يا جماعة ربنا قال ليلة القدر خير من ألف شهر أنت ما تعرفش قدر الليلة ديت لو وفقت لليلة ديت فقد حست الخير كله بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى أخويا حبيبي السؤال اللي بسأله لك مشتاق لشهر رمضان مشتاق لشهر رمضان يعني عايز أقول لك واقع كده جميل قوي قوي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عارف أخويا حبيبي سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام 40 سنة 40 سنة عمال مشتاق ليه لحد ما ذهب بصره من من كثرة الحزن على غياب يوسف عليه السلام فجأة لما يوسف تعرف على إخوتي في المرة الأخيرة وقال لهم طب خذوا قميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا لما خدوا القميص بتاع سيدنا يوسف وهم لسه خارجين من أرض مصر ورايحين لسيدنا يعقوب فين يا جماعة في أرض فلسطين ما بينهم وبين بعض مسيرة تسع ليالي على الإبل خدوا بالكم على الجمال تسع ليالي لسه هيمشوا وأول ما خرجوا من أرض مصر مباشرة وفي إيدهم قميص يوسف عليه السلام وإذا بيعقوب عليه السلام يقول إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون الله أكبر لولا أن أنتوا هتتهموني بأن أنا بخرف كنت أقول لكم أنا, أنا فعلا شامم ريحة وفعلا هو شامم الريحة قال ابن عباس سخر الله عز وجل الريح فحملت ريح يوسف عليه السلام فشمها يعقوب في أرض فلسطين وكان القميص في أرض مصر بفضل الله سبحانه وتعالى اللي عايز أوصل المعلومة الصغيرة عايز أقول أن سبحان الله إذا كان يعقوب عليه السلام من شدة الشوق ليوسف عليه السلام شم ريحة القميص وهو في فلسطين والقميص في مصر فأنت لو اشتقت لرمضان واشتقت ليلة القدر بفضل الله سبحانه وتعالى هتشم ليلة القدر وريحة ليلة وريحة ليلة القدر وانت لسه في يوم واحد رجب حاسس بالمعنى ده عايزك تحس بالمعنى الجميل ده بفضل الله اخويا حبيبي الناس في شهر رمضان طبعا بينقسموا دايما لقسمين طبعا لا ثالث لهما اول ما بيسمعوا ان خلاص ظهر هلال شهر رمضان بكرة رمضان الناس صنفين على طول صنف منهم اول ما يسمع بكرة رمضان الف مبروك يا ابو خليل الحمد لله بكرة رمضان كله يجري على محلات الفول والزبادي ومش عارف ايه وانت عارف عندنا في مصر الفول فردين يعني واخد بالك فالمهم ايه صلى على حبيبك فالمهم فيروح يجهز بقى الاكل والشرب والسحور ومش عارف ايه واليميش والمكسرات واللي ناقص في البيت وممكن كمان يعني فوق ده كله يظبط نفسه إذا كان الدش بايظ يظبطه عشان استقبال القنوات والأفلام والمسلسلات والفوازير يسلي صيامك وبعدين يجيب المجلات اللي بتقول البرامج هتيجي إمتى والفوازير إمتى والمسلسلات إمتى والكلام ده كله وفي صنف تاني صنف صادق ما شاء الله عارف بيعبد ربنا ازاي يعني يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اسوته وقدوته هو النبي صلى الله عليه واله وسلم عارف ان الشهر ده غنيمة غنيمة باردة جايه له على الجاهز فرصة لدخول الجنة فرصة ان هو يكون في الفردوس الاعلى ما شاء الله مجهز مصحفه مجهز سواكه مجهز برنامج كامل لدخول الجنة وللعتق من النيران هو ده اللي احنا عايزينه هو ده المسلم اللي احنا عايزينه بجد اخويا وحبيبي شهر رمضان ما كانش شهر من اجل الاكل والشرب والكلام ده كله ما فيش مانع انك تاكل وتشرب وياما هتاكل وتشرب ويا رب تاكل وتشرب وتسعد في الجنة ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى لكن ما هو الشهر أكل وشرب وبس ما هو الشهر أخويا وحبيبي إن أنا يجي شهر رمضان أفضل نام طول النهار علشان أنا صايم ومش قادر إن أنا أستوعب إن أنا صايم وفي الليل أول ما يبدأ المغرب على طول أو مواكل لقمة ونازل على المقاهي وفي الخيم الليلية والكلام ده كله والمسلسلات والأفلام والسحور والكلام ده كله ما ينفعش أخويا وحبيبي أكون صايم طول اليوم من الفجر لحد المغرب عن الحلال ويوم ما أفطر أفطر على الحرام أم مولع سيجارة ويعني يعني اللهم لك صمت على سكين أفطرته ومشدد نفسين يعني يعني أنا مش مستوعب الموضوع ده إزاي واحد صايم طول اليوم عن الحلال ويوم ما يفطر وبيقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروج وثبت الأجر إن شاء الله بمجرد بقول كده وماسك سيجارة مولع وبعضهم بيبقى محضر شيشة ربنا يعافينا فيه ما ينفعش ما ينفعش بجد اخويا وحبيبي معلش سامحني يمكن الكلام ده ضايقك بس انا بقول لاخويا وحبيبي عايزين احلى رمضان عايزين رمضان كلاكيت لاول مره وممكن يكون لاخر مره يمكن ما تصومش بعد كده يمكن ما ندركش رمضان ياما ناس ماتت في شهر شعبان وياما ناس ماتت في شهر رجب وياما ناس ماتت قبل رمضان بثلاث شهور ربنا اكرمك واداك فرصه وقال لك هديتك هي شهر رمضان انا هوصلك لحد ما توصل وتعيش شهر رمضان يلا وريني من نفسك بقى الخير الخير كله وريني الطاعة والعبادة عشان أكرمك أخد منك رمضان أديك بداله جنة الرحمن سبحانه وتعالى أخويا وحبيبي ما ينفعش الاخت اللي بالنهار عشان صايمه لابسه حجاب وبالليل تقوم قالع الحجاب ما ينفعش انها تكون صايمه وما بتصليش ما ينفعش يا جماعه واحد فينا يكون صايم طول اليوم ما شاء الله وهو عمره ما سجد لله سجده ما ينفعش ان انا اكون متبرجه وصايمه وبصلي وبذكر ربنا وبقرا قران وخارجه بره افتن شباب المسلمين ما ينفعش فعشان كده محتاجين ان احنا نصحح المفاهيم دي كلها ونقول لا يا جماعه شهر رمضان شهر عباده شهر فرصه العمر ربنا بيدينا لنا فرصة علشان أعمارنا تطول إزاي ما أنت لما تعبد ربنا في ليلة, في ليلة زي ليلة القدر مثلا ليلة خير من ألف شهر مش بألف شهر خير من ألف شهر يوم ما ربنا يكرمك ويبلغك ليلة زي ديت بفضل الله سبحانه وتعالى هتلاقي عمرك بسم الله ما شاء الله واصل لعمر زي عمر سيدنا نوح بفضل الله سبحانه وتعالى علشان كده محتاجين ان احنا نحضر رصيدنا من دلوقتي ونعلم ان شهر رمضان هو فرصة العمر عايزين نعيش احلى رمضان واجمل رمضان طيب هنعيش اجمل رمضان ازاي ونحضر رصيدنا ازاي ده اللي هنعرفه بعد فاصل قصير خليك معايا كتر من استغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأحبكم في الله وبتقرب لربنا بحبكم ربنا يجمعنا وإياكم دايما على الطاعة وعلى الخير اتفقنا من دلوقتي أخويا وحبيبي أبوس إيدك من دلوقتي من الليلة دي جهز مصحفك جهز سواكك جهز لبسك جهز كل الم... كل حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى اعمل لنفسك برنامج بفضل الله سبحانه وتعالى علشان ربنا يكرمك لك ان شاء الله النهاردة احنا بنعمل مقدمة يعني لشهر رمضان والحلقة القادمة ان شاء الله انا عامل لك برنامج بخطة كروية جميلة جدا 4 4 2 مش 4 2 4 علشان نعرف ازاي نفوز بشهر رمضان وازاي نطلع باحلى واجمل وابهى شهر رمضان في الدنيا كلها بفضل الله نطلع منه واحنا فايزين بجنة الرحمن بالعتق من النوران بصحبة نبي الانام صلى الله عليه واله وسلم اخويا حبيبي بمناسبة تجهيز الرصيد انا عايز اجهز لنفسي رصيد يدخلني الجنة يوصلني للجنة ويوصلنا لمرضاة رب الجنة سبحانه وتعالى فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا الغار والصخرة قفلت عليهم طبعا ما جاش واحد فيهم قال يا خبر ربي قدر الله ما شاء فعل ده انا نسيت الموبايل بتاعي في العربية والتاني قال قدر الله ما شاء فعل نسيت اشحن الكارت بتاع الموبايل والتالت قال يا خبر ربي ده انا نسيت الشاحن في العربية لا الثلاثة ما عملوش كده الثلاثة قالوا كلمة واحدة في نفس واحد قالوا انه لا ينجيكم اليوم مما انتم فيه الا ان تسألوا الله عز وجل وتبقى تدعوا الله بصالح أعمالكم الأولاني تقرب إلى الله ببر الوالدين والثاني تقرب إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا والثالث تقرب إلى الله عز وجل بأمانته في رد الأمانة لهذا الرجل الأجير جه عليك الدور أخويا وحبيبي وكنت الرابع معاهم في الغار هتقول إيه فكر كده عندك عمل صالح يوم ما تقع في مأزق تقوم قايل لربنا يا رب أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم وبهذا العمل الصالح ويجوز ان انت تتوسل الى الله بأعمالك الصالح ان تفرج عني هذا الهم قول لي اه بس يبقى فرصة عمري بقى رمضان السنة دي ان شاء الله يوم ما اقع في المأزق ده واخش الغار ابقى اكون الرابع بعد الثلاثة دول هقول يا رب يا رب انا صمت رمضان سنة 1430 وكان احلى رمضان واجمل رمضان ختمت في القرآن ما شاء الله عشر مرات كنت كل ثلاث أيام بختم القرآن ما شاء الله عملت وعملت وسويت يا رب الحمد لله أسألك بهذا العمل يا رب أن أنت تنجيني هينجيك بفضل الله سبحانه وتعالى أخويا حبيبي عايزك تتخيل المعنى الجميل دوت وتعيشه عايز أقول لك حاجة كمان ان احنا لازم نستشعر كلنا يا جماعة يا جماعة احنا في امتحان الامتحان ده مشكلته الوحيدة ايه تخيل حضرتك واحد داخل يمتحن ثانوية عامة او كلية بكالوريوس ليسانس اي حاجة فلما دخل اللجنة فوجئ بقانون جديد جدا وقانون غريب جدا القانون ده بيقول ايه يا جماعة بيقولوا له الامتحان سهل قوي هو طويل شوية بس سهل جدا لكن في مشكلة ايه هي المشكلة ان مفيش وقت محدد للامتحان يعني ايه يا جماعة يعني الامتحان ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث قالوا لا لا لا لا ممكن الورقة تتشد من حضرتك بعد خمس دقايق وممكن تتشد بعد ساعة وممكن بعد ساعتين وتخيل وممكن تتشد الورقة بعد ستين سنة ياه قالوا ده اه طبعا فدخل الامتحان وقعد بيكتب وبعدين لسه بسم الله ولسه هيبتدي يكتب شوية فجأة لقى ايه واحد من ورا بيصرخ في يا جماعة قالوا لي الورقة اتشدت بتاعته بعد خمس دقايق يا خبر رب قلبه اترعب طب ايه في ايه يا جماعة اللي حصل يعني طب وانا هفضل كده قاعد في الرعب ده فلسه هيبتدي يكتب تاني لقى واحد تاني بيصرخ ايه في ايه اللي حصل قالوا لي الورقة اتشدت بعد 10 دقايق الثالث الورقة اتشدت بعد ربع ساعة قاعد في رعب شديد جدا يعني ايه الورقة اتشدت العمر خلص واضح المثل العمر خلص اخويا وحبيبي ممكن تتشد ورقتك بعد سنة من ولادتك وممكن تتشد ورقتك في يوم ميلادك وممكن ممكن تتشد الورقة بتاعتك وانت لسه ببكالوريوس او في ليسانس وممكن تتشد ورقتك بعد 70 80 سنة او 100 سنة محدش عارف امتى تتشد الورقة عشان كده خد بالك كل شهوة هتمر عليك ده سؤال مطلوب الاجابة هتبعد عن الشهوة ديت ولا هتقع في الشهوة ديت وكل طاعة هتمر عليك ده برضه سؤال محتاج إجابة يا ترى هتعمل الطاعة ديت ولا مش هتعمل الطاعة ديت أكتر حاجة أو أكبر مشكلة في حياة الإنسان إنه ما يعرفش هو هيفارق الدنيا إمتى وهيموت إمتى ويلقى ربنا إمتى لو كنا نعرف إن أنا مثلا هموت بعد سن 60 سنة خلاص عايش حياتي بقى 58 سنة وآخر سنتين بقى عمرتين ثلاثة وحجتين ثلاثة وأعبد ربنا وقراءة قرآن لكن الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أخفى علينا أعمارنا عشان نفضل طول عمرنا بنعبد ربنا ونجتهد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يا ناس اتشدت ورقتها وهم على معصية يا ناس اتشدت ورقتها وهم على طاعة يا ناس اتشدت ورقتها وهم ساجدين لله وناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم بيطوفوا حوالين الكعبة وناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم ما شاء الله في قرب شديد من ربنا بيقروا القرآن وناس اتشدت ورقتهم وهم بيكفلوا أطفال أيتام وياما وياما وياما وياما ناس اتشدت ورقتهم وهو مع ال girlfriends وواحد اتشد ورقته وهو بيشم والتالت اتشدت الورقة بتاعته وهو سكران ورايح عياذا بالله يزني وياما وياما وياما وقصة عجيبة جدا سبحان الله يعني كان في شاب رايح مع زمايله سهرة حمراء عياذا بالله في بلد من البلاد وبعدين وهم بقى مسافرين والسفر طويل جدا عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الطاعة في كل لحظة وهم مسافرين فجأة شاف حاجة زمايله مش شايفينها حضراتكم عارفين ان على الطريق تلاقي مثلا ايه لو انت مسافر مثلا اسوان فيقول لك ايه باقي مثلا آه 500 كيلو على اسوان باقي 450 كيلو باقي كذا او مسافر اسكندريه اي دولة فالمهم هو ماشي هم عمالين يبصوا على الافق باقي مثلا 140 كيلو باقي 130 كيلو فهو هيقرأ جنبها كلمة غريبة جدا مكتوب باقي 140 كيلو على جهنم ايه ده ربنا يعافينا يدعى كأنه, كأنه مش شايف يقول لهم انتوا شايفين اللي انا شايفه يقول لا يا ابني انت بيتهيألك شويتين باقي 130 كيلو على جهنم باقي 120 كيلو فجأة لا بيقول ايه مكتوب ايه باقي 40 كيلو على جهنم قال لهم بس ستوب وقفوا لي بقى ونزلوني هنا راحوا منزلوني في الشقه يا ابني في قال لهم معلش لازم انزل فنزل وراح معدي الناحيه الثانيه وقال انا اركب عربيه وارجع مصر يا عم وكفى الله شر المؤمنين شر القتال انا مش عايز اروح المعصيه دي ولا عايز اغضب ربنا سبحانه وتعالى يقدر ربنا سبحانه وتعالى هو واقف مستنى عربية بجوع وهي عربية تنزل توصله مصر اتأخرت العربيات حوالي نص ساعة وفجأة جت أول عربية بيشاولها وقفت فقال له إيه ده ما فيش عربيات النهاردة قال له والله يا ابني بس في حادثة يعني على بعد خمسة كيلو وحادثة عجيبة جدا جدا سبحان الله ثلاث شباب زي الورد راكبين عربية ميتسوبيشي والعربية اتقلبت وولعت بيهم وماتوا كلهم كان العربية اللي هو كان راكب فيها وكان بيقرأ على اليافطة باقي 20 كيلو على نه- على نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم ورجع وتاب لربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك اخويا وحبيبي يعني ياما ناس اتشدت الورقة بتاعتهم وهم على طاعة وياما ناس وناس كتيرة اتشدت ورقتهم وهم على معصية انا عايز اقول واسأل سؤال لاخواني وحبايبي معقولة خلاص فاضل على رمضان حوالي 9 ايام او 10 ايام معقولة لحد الان لسه في ناس قاعدين في المصايف مش عايزين ينزلوا يجهزوا نفسهم لموسم الطاعة ده معقولة لحد النهاردة لسه في ناس مصرين على الدخان والشيشة وال... وال... وال... والمخدرات والحاجات دي كلها لحد الان هو داخل عليهم شهر رمضان معقولة لسه واحد لحد الان مصر على ال girlfriend وهي كمان مصرة على ال boyfriend معقول لحد النهاردة لسه في ناس واكلين فلوس ناس وحقوق ناس ومش عايزين يأدوا المظالم اللي عليهم ربنا يعافينا ويعافيكم محتاجين نستعد ومحتاجين نجهز نفسنا ونحضر نفسنا ونتزود بأعظم زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى أخويا وحبيبي كل اللي عايز أقدر أقوله لك ان انت لو ما كنتش هتستعد فاعلم ان اللي احسن مننا كلنا بيستعدوا ده في حالة طوارئ بتعلن في السماوات السبع بجد اه والله العظيم حالة طوارئ يا جماعة بتعلن في السماوات السبع بين الملائكة في الملأ الاعلى حالة طوارئ لقدوم شهر رمضان تسمع على كلام حبيبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اول ليلة من شهر رمضان ايه اللي يحصل خد بالك بقى صفدت الشياطين ومرضت الجن الشياطين اللي مضايقاك طول السنه واللي لما بتقع في معصية أو بتعمل حاجة غلط تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله الشيطان هو اللي بيهويني وهو اللي عامل فيه الأعمال دي كلها طب لو جينا في رمضان بقى وعصيت ربنا يبقى مش الشيطان هو اللي عامل فيك كده يعني حضرتك هتتكشف لو عملت حاجة وحشة في رمضان لأن الشياطين كلها اللي بتهويك كلها متسلسلة ومتصفدة كلها ده بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أول ليلة في شهر رمضان أول ليلة يعني يوم 30 شعبان أو 29 شعبان لو كان بكرة رمضان واخد بالك آخر ليل آخر يوم في شعبان وأول ليلة في رمضان في الليلة دي مباشرة كل الشياطين التي تهوي الإنسان كلها بتسلسل وتصفد بفضل الله أدي أول حاجة تاني حاجة وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب الله أكبر شفت البشرات الجميلة مش بقول لك شهر الخير وشهر الكرم وشهر الجود وشهر الرحمة كل أبواب جهنم هتتقفل إكراما لحضرتك عشان تعبد ربنا وانت حاسس بنفحات الجنة ونعيم الجنة وريح الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وتالت حاجة وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الله أكبر إيه ده أبواب الجنة تتفتح طول شهر رمضان طول شهر رمضان من أول ليلة لآخر ليلة بفضل الله سبحانه وتعالى فلم يغلق منها باب وينادي مناد من قبل الله سبحانه وتعالى يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر كفاية بقى ذنوب ومعاصي وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النيران وذلك في كل ليلة ايه رأي حضرتك ما تيجي نعيش مع الحديث ده شوية بجد انا حاسس ان احنا محتاجين نعيش معاه بس برضه بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين خلاص اي حد بيغويك اي حد بيقول لك خد بالك اعمل وسوي يلا ووسوس لك و... كل ده اتلغى خلاص انت بتعبد ربنا free حر ما شاء الله محدش بيضايقك محدش بيوسوس لك محدش بيحاول يقربك من معصيه خلاص كل الشياطين بلا استثناء مصفده خد بالك ادي اول حاجه وغلقت ابواب النار أبواب النار اللي احنا خايفين منها اللي النبي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتيرة جدا جدا وربنا قال نار وقودها الناس والحجارة ربنا عافينا عافيك يا رب العالمين اتقفلت كل الأبواب أجازة خلاص مفيش ولا باب من أبواب النيران مفتوح طيب وأبواب الجنة اتفتحت الجنة تزينت تزينت لعباد الله المؤمنين يا أخت يا فاضلة ربنا يبارك في عمرك البسي حجابك الجنة بتتزين لك أخويا وحبيبي اللي لسه ما سجدتش لله ولا سجدة الجنة بتتزين لك بتقول لك تعالى اسجد واسجد واقترب قرب قرب من ربنا سبحانه وتعالى يعني اخويا وحبيبي اللي مقاطع الناس ومقاطع قريبه معقولة يدخل عليه رمضان وانا مخاصم ابويا وامي معقول يدخل عليا رمضان وانا خاصم اخويا واختي معقول يدخل رمضان وانا مقاطع قرايبي اخويا وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي رجل كما عند مسلم يقول ان لي قرابه اصلهم ويقطعوني واحلم عليهم ويجهلون علي واحسن اليهم ويسيئون الي قال لئن كنت كما قلت فكانما تصفهم المل يعني الرماد الحر ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك اخويا حبيبي نتصالح ونصف الخصومات الدنيا مش مستاهله انا اتخاصم عشان إيه؟ عشان دنيا عشان فلوس كل من عليها فان انا اتخاصم عشان دنيا وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون اللي انت جمعته ده كله انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون الدنيا ما تساويش والله كلها ما تساوي قلامه ظفر من آه، اخيك المسلم ربنا يحفظنا ويحفظك عايزين نتصالح عايزين نصف الخصومات عايزين نبدا صفحه جديده وخيرهم الذي يبدا بالسلام اخويا وحبيبي شوف المنادي بينادي يا باغي الخير أقبل تعال بقى قرب قرب كفاية بعد عن ربنا يا اللي ما سجدتش لله سجدة تعال أثبت ذوق طعم الح- وحلاوة الإيمان ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يا باغي الخير أقبل تخيل حضرتك كده لو واحد قال لك تعالى شفت الصالة الكبيرة أو الاستوديو الكبير الضخم اللي احنا قاعدين فيه ده كله مليان مجوهرات ذهب ورول والماظ وزبرجد وياقوت ومرجان والحاجات اللي تفتح الناس دي واخد بالك وقال لك خد اللي انت عايزه لم ان شاء الله حتى تجيب عربيه لودر وتحمل و- وخلاص وما تخضعش لضريبه مبيعات ولا اي حاجه خد اللي انت عايزه بس بشرط ان انت ليك بس فقط نص ساعه اول ما تسمع الجرس لازم تخرج وما تشيلش حاجه تاني فدخل الراجل الصاله وبعدين بص كده قال ايه ده كل ده ذهب والماظ ولولي ومجوهرات و... يعني ده انا ده خبر هعمل ايه بكل ده ما شاء الله طيب يلا نبدا بقى نحمل فلسه هيحمل فجأة لقى صورة سطعت كده على الحيطة فلقى صورة قصر جميل قال بس حلو قوي ان شاء الله ربنا يكرمني ان شاء الله لما اخد المجوهرات دي واطلع ابيعها ان شاء الله اعمل كده خمس قصور واحد في هوليود والتاني في هاواي والتالت في انجلترا ورابع في فرنسا والخامس في باب الشعرية يعني اظبط نفسي كده واروق الاناني وبعدين فجأة آه، لقى آه، صورة سطع التاني واحدة جميلة فقال ان شاء الله لما اجيب فلوس ان شاء الله اكمل الكتيب واتجوز اربعة آه، طبعا ما اتجوزش الاربعة يعني المهم يعني ايه وبعدين فجأة لسه هيجمع الفلوس لقى الصورة الثالثة اللي عربية احدث من دي قال الحمد لله ان شاء الله اجيب 10 عربيات واوزع لاولادي وحمايا وحماتي وحبايبي كلهم ان شاء الله وبعدين بعدين قاعد يقول لنفسه ايه ايه اللي انا بعمله ده؟ عمال افكر هعمل ايه وانا لسه ما خرجتش الدهب والمجوهرات يا عم خرج الحاجات دي في الاول وبعدين اعمل اللي انت عايزه وفكر لسه بيشيل وبيحمل سمع الجرس قالوا له نص ساعه خلصت انا لسه ما ما لحقتش اشيل حاجه قالوا له احنا قلنا لك قدامك نص ساعه حد ظلمك قال لا وضح المعنى هي دي الدنيا يا اخويا وحبيبي ربنا خلقك و- وجابك في الدنيا ديت وقال لك اجمع حسنات كنوز كنوز اجمعها وتعالى اللي اديها لي دخلك الجنه غفلت ونسيت وبعدت وبعدت وبعدت كتير قوي لحد ما جه ملك الموت فجاه بيقول لك خلاص هتتشد الورقه تمام رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا القاكم بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخويا حبيبي تعال نرجع على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا باغي الخير أقبل تعال دوق حلاوة الإيمان تعال جرب مش جرب ربنا لا يجرب سبحانه وتعالى لكن تعال جرب الطاعة وشوف عشت كتير واتمتعت كتير ولفيت كتير وسافرت كتير تعال بقى في أجمل سفر سفر الآخرة ففروا إلى الله تعال نفر أنا وأنت إيدي في إيدك ونفر إلى الله عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا في الجنة إن شاء الله أنا منتظر إن شاء الله يعني رسائلكم ومنتظر إن شاء الله اتصالاتكم في آخر الحلقة ديت إن شاء الله وعايزين برضو زي كما تعودنا هدايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم وعايز مقترحاتكم إن شاء الله الحلقة القادمة هتكون بعنوان من القلب إلى القلب ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دايما يا رب العالمين طيب يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أخويا حبيبي بالله عليك أسألك ما شبعتش معاصي يعني مش كفاية اظن جه وقت بقى ما انتش عارف هتموت امتى ولا هتعيش امتى ولا هتلقى ربنا امتى الحق نفسك بقى اخويا حبيبي يلا بقى تمسك بحبل الله تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عايز اسالك سؤال صغير تخيل لو ليك صديق كان بيعمل معاك نفس المعصية اللي انت بتعملها يعني نفس المعصية اللي انت واقع فيها هو كان واقع فيها صاحبك دوت بكل أسف مات قبل ما يتوب ودخل النار وبعد ما دخل النار ربنا قدر انه يخرج من النار بعد ما تعذب ويرجع لك يحكي لك كل اللي شافه في النار بالله عليك بيني وبينك تقدر بعدها تعمل المعصية ديت انا اظن مش ممكن ابدا الحسن البصري حب يقرب المسألة دي لجار ليه ما كانش بيصلي فرق شافه ماشي في الشارع فمشي جنبه قال له السلام عليكم قال عليكم السلام قال له اني ارى على وجهك نور انت اذا امشي معاك قال له اتفضل فمشي معاه شوية وبعدين هما ماشيين فجأة عدت جنازة لما عدت جنازة الحسن البصري استثمر الموضوع ده قال له يا أخي أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن يا ترى ماذا سيصنع قال له ماذا سيصنع سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وكذا وكذا وكذا قال له إذا يعني أنت أقررت بكده على نفسك قال له طبعا أكيد هيعمل كل الخير ده قال له فليكن هو أنت فاصنع ما قلت فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي برضه لسه السؤال ما زال بيدور على لساني أنت هتتوب هو اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى يعني ان ما كانش ان كانت ربنا سبحانه وتعالى لله عتقاء من النار كل ليله في رمضان ان ما كانش ربنا يعتق رقبتك في رمضان يعتقها امتى ان ما كانش ربنا يتوب عليك في رمضان هيتوب عليك امتى اخويا حبيبي هو اللي تاب ورجع لربنا وابتدى يصلي ويعبد ربنا ويتقرب معلش يعني احسن منك في ايه طب بلاش ده كله يعكس السؤال طب انت احسن منه في ايه أخت الفاضلة اللي لبست الحجاب وتابت على الله ورجعت لربنا سبحانه وتعالى أحسن منك في إيه طب نعكس برضه السؤال يقول طب أنت أحسن منها في إيه ما نرجع لربنا سبحانه وتعالى أنا عايز نتخيل معانا مشهد عجيب جدا من أكتر المشاهد اللي بتأثر جدا في قلبي فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف وراح هناك وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما رجليه جابت دم صلى الله عليه وسلم وقال جوه لحائط لبني شيبة ويظل يدعو الدعاء اللي انتم عارفين اللهم اشكو اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس الى اخر الدعاء بعد ما النبي خلص رحلة الطائف بدل ما يرجع على مكة تخيل حضرتك وتخيل حضرتك انه بدل ما النبي يرجع على مكة لا رجع لاي بلد من بلاد المسلمين الان فدخل ومشي في شوارع المسلمين فجأة النبي ده النبي صلى الله عليه وسلم لقى المقاهي وبنات قاعدين مع شباب وتخيل ان في بنات جامعة بيشربوا بيشيشوا اه والله شفت المنظر ده بعينيا وبعدين راح معدي على النت كافيه لا لا شباب قاعدين مفرغين حياتهم للنت كافيه وفجأة معدي على الحرام الجماعي اللي مسمينه الحرم الجامعي لقى كل واحد ماشي مع واحدة باندجه وماشي معاها وعايش معاها قصة حب فجأة النبي عليه السلام راح معدي على النوادي بص لقى مصايب بقى فبيسأل مين دولت فقالوا له دول أمتك يا رسول الله انت متخيل مدى الحزن والأسى اللي ممكن يحصل للنبي في الوقت ده طب نتخيلها بشكل تاني طب ده النبي بقى تخيلوا حضرتك لو جاي يترك باب حضرتك اللي دي جاي يخبط عليك جاي يزورك او جاي يزورك فبيخبط فجأة انت بتقول مين وانت على معصية مين فبيقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت مش مستعد تقابله اصلا اه انت بتحبه انا ما بشكش في الكلام ده لكن انت ما انتش مستعد للقاء النبي اه خاطر النبي طب اروح الحق بسرعه اقفل الشات ده انا كنت بكلم لولو وما ينفعش طبعا النبي يشوف كده رحت اقفل الشات فجاه لسه هتفتح يا خبر ابيض اغنيه مايكل جاكسون شغاله رحت طفيها شويتين لسه راح تفتح ايه نهار ابيض ده في صوره لعبد الحليم حافظ متعلقه على الحيطه طب اقطعها اه شويتين بتفتح اه مرحب بيك يا رسول الله بس لقى في جيبك علبة سجاير هو ما يعرفش السجاير لأن النبي ما شافش السجاير إيه دوت قلت له ده الدخان يا رسول الله سجاير اللي أنا ببارز ربنا بيها بالمعاصي السجاير اللي أنت نهيتنا عنها نهى النبي عن كل مسكر ومفتر وإن كان الحديث في ضعف فسبحان الله تخيل لما النبي يشوفك فيسألك يا ترى أخبارك إيه مع الصلاة فتقول له والله ما سجدت لله سجدة طب أخبارك إيه مع سنتي والله عمري ما أعرف حاجة عن سنتك طب أخبارك إيه مع القرآن والله محطوط على الرفع بقاله خمس سنين ما قريت فيه متخيل النبي يقول لك إيه أنا متخيل النبي يمشي غضبان قوي وزعلان منك قوي طب تخيل بقى في المقابل ربنا يا رب يجعلنا وإياكم بقى من الناس التانيين بقى إن النبي دخل عليك فبيخبط ففجأة فتحت مين رسول الله رحت مقبل راسه وإيديه واخدة في حضنك اتفضل يا رسول الله دخل لقى ما شاء الله البيت منور الله أكبر بيبص في جيبك إيه دوت قلت له ده السواك يا رسول الله أنت أمرتنا بيه وقلت السواك مرضاة للرب مطهرة للفم ولولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة إيه أمال إيه اللي أنت عامله على يخش في ده وسام السنه يا رسول الله اللحيه اللي انت امرتني بيها ايه اللي انت لابسه ده التوب اللي انت امرتني بيه يا رسول الله ما شاء الله ايه اللي في الارض ده دي مصليه يا رسول الله اصل بصلي قيام الليل مش سيدنا جبريل قال لك واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس فانا بصلي قيام الليل وايه اللي متعلق ده ده الحجاب بتاع زوجتي والحجاب بتاع بنتي مش انت امرتنا يا رسول الله ان احنا نحجب نسائنا فانا حجبت كل نسائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وايه اللي على الرف ده ده المصحف كتاب ربنا كل يوم ليا ورد فيه يا رسول الله عمر ما بيعدي يوم الا لما لازم يكون ليه ورد فيه وايه اللي جنبه ده السنن بتاعتك يا رسول الله صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النساء بقرا سنتك يا رسول الله وبعلم الدنيا مش انت قلت بلغوا عني ولو ايه فانا ببلغ سنتك يا رسول الله ما شاء الله انا متخيل ان النبي في اللحظه دي هيقول له بارك الله فيك موعدي معك على الحوض الله شوف لما تسمع كلام النبي لما بيقول في الحديث البخاري ومسلم لا ألفان أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول يعني بعير سرقه يعني سرق البعير ده أو ما طلعش زكاة ماله فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك اوعى أخويا حبيبي تيجي يوم القيامة بألفين أو مئتين ألف نظرة محرمة اوعى تيجي ب hard disk كله كليبات وأغاني عارية اوعى تيجي يوم القيامة تقابل النبي صلى الله عليه وسلم بألف شريط أغاني اوعى تيجي تقابل النبي صلى الله عليه وسلم بألفين علبة سجاير اوعى لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة بشيء من هذه الأشياء أنا عايزك تتخيل واختم بهذه الخاطرة البسيطة عشان نستقبل تليفوناتكم عايزك تتخيل لا ده مش النبي بقى اللي هيخبط عليك تخيل لو حضرتك الليلة دي أو في أي ليلة تانية لو ملك الموت هيخبط عليا أو عليك أنا وأنت وأنتي مستعدين للقاء ربنا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه عشان كده يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هختم بالمثل ده علشان نستقبل اتصالاتكم إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة الله الساعة جاله واحد قال له يا إبراهيم كل لما توب أعصى ربنا كل لما توب أعصى ربنا قول لي أعمل إيه عشان أبطل معصية قال له أعمل خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك معصية قال له إيه قال له أول حاجة إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله قال له يا إبراهيم ده الرزق كله من عند ربنا سبحانه وتعالى كيف أفعل يفعل ذلك قال أيجدر بك أن تأكل من رزقه وأن تبارزه بالمعاصي قال لا هات الثانية قال إن أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله قال يا إبراهيم الملك ملكه والكون كونه سبحانه وتعالى قال أيجدر بك أن تعيش في ملكه وأن تبارزه بالذنوب والمعاصي قال لا والله هات الثالثة قال إن أردت أن تعصي الله فاعصي الله في مكان لا يراك الله فيه فقال يا إبراهيم الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى قال أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك وأن أنت تبارزه بالذنوب والمعاصي قال لا هات الرابعة قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل يا ملك الموت أجلني حتى أتوب إلى الله عز وجل قال يا إبراهيم ملك الموت لا يستأذن على أحد قال أيجدر بك أن تعلم هذا وأنت تبارز الله بالذنوب والمعاصي قال هات الخامسة قال إذا جاءتك زبانية جهنم تريد أن تأخذك إلى النار فقل لن أذهب معكم فقال يا إبراهيم المولى عز وجل يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال أيجدر بك أن تفعل كل هذا وأنت تعلم كل هذا قال لا والله تبت إلى الله عز وجل أستغفر الله عز وجل أخوي وحبيبي البرنامج بقى اللي هو 4 4 2 إزاي نحن نفوز بشهر رمضان ازاي يكون احلى رمضان ازاي يكون كلاكيت رمضان اول مرة واخر مرة ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقة القادمة اللي بعنوان من القلب للقلب ان شاء الله نستقبل اتصالات حضراتكم اهلا وسهلا بحضراتكم السلام عليكم
عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير على البرنامج الجميل ده يا أهلا وسهلا.
ورب- وبارك فيكم يا رب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين آه، أنا ليا عند حضرتك كم سؤال بس اتفضلي تحت امرك جزاك الله خيرا آه، أول أول سؤال آه، أنا كنت عايزة أروح أعمل عمرة أنا وأولادي نعم.
بس زوجي مش هينفع يروح معانا يعني هل ينفع يجوز يعني ولا لأ؟
لو اولادك آه، حد فيهم ان شاء الله يكون آه، بالغ ان شاء الله واحد واحد عنده 11 سنة وواحد عنده 7 سنين يعني اهم حاجه اللي اللي يشترط في هذه المساله طبعا إن المراه لا تسافر الا ب- الا مع محرم اختي الفاضله أيوة.
ربنا يبارك في عمرك يا رب يحفظك فلو في اي ولد من الاولاد ان شاء الله وصل الى سن البلوغ ان شاء الله فربنا يكرمك ان شاء الله يسافر مع حضرتك لا حرج في ذلك اما ان كانوا صغار فانت معذوره امام الله لان العمره والحج الحج والعمره لمن استطاع اليه سبيلا فالمراه ان لم يكن معها محرم فهي لم تستطع اليه سبيلا واسال الله عز وجل ان ياجرك على ذلك ان شاء الله اللهم آمين الله يخليك آه، في الس- السؤال الثاني بقى هو دعاء دعاء يعني آه، كنت آه، أرجو من حضرتك إنك تدعي لأختي ربنا آه، يحفظها.
لأن هي في ضيقة شديدة أوي أوي أسأل الله أن يفرج همها وهم يا رب.
المسلمين جميعا يا اللهم رب آمين هي وأختي التانية يعني في ضيق آه، جامد أوي ربنا أوي يفرج همها اللهم امين يا رب و- والزوج ربنا يهديه ويهدي ربنا اولادي يهديه. آمين.
ويرزقهم حفظ القران والعمل به يا رب حاضر والله هتقابل إن شاء الله في الثلث الأخير من الليل إن شاء الله ربنا يحفظك يا أم محمد جزاكم الله خيرا س- أم محمد برضه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم طيب آه، اخويا وحبيبي فاحنا عشان كده بنقول ان شاء الله هنعمل بقى يوم الثلاثاء اللي جاي ان شاء الله وعليكم خير كل عام وانتم بخير واقرب الى الله سبحانه وتعالى هنعمل برنامج متكامل بقى خطه جميله قوي قوي انا عاملها على شكل يعني كروي يعني انت عارف لعيبه الكوره ب- او ال- الفرق الكرويه بتعمل خطه مثلا 4 2 4 انا عامل خطه 4 4 2 اربع حاجات هنعملهم قبل رمضان مع بعض ان شاء الله واربع حاجات هنعملهم في شهر رمضان وحاجتين هنعملهم بعد رمضان يقينا الف مبروك انت ربحان وفايز في رمضان ان شاء الله ربنا يجمعنا واياكم يا رب على الخير دائما وعلى الطاعه دائما عشان كده محتاجين يا جماعه زي ما قلت لكم زي ما سيدنا يعقوب عليه السلام اشتاق لسيدنا يوسف وهو في فلسطين والتاني في مصر وشم ريحة قميص يوسف عليه السلام وهو في فلسطين فاحنا محتاجين ان احنا نشم ليلة القدر من دلوقتي محتاجين نجهز قلوبنا من دلوقتي قبل ما يجي لنا شد قلبي مش شد عضلي قبل ما نخش على رمضان ونلاقي نفسنا مرة واحدة مطلوب مننا صيام قراءة قرآن وعبادة وصلاة و و- فجأة في اول خمس ايام نكمل وبعد كده نقع فنلاقي نفسنا ضيعنا كل حاجة ربنا يبارك فيكم طب بالمناسبة قبل ما نكمل الصلاة تعالوا نشوف برضو بعض الهدايا اللي وصلت وان كنا منقطعين بقالنا فترة كبيرة الاخت شهناء بتقول آه، يعني هديتي للرسول صلى الله عليه وسلم اني بحب صديقاتي وبدا لهم في الثلث الاخير من الليل آه، الاستاذ عبد الله قال ان شاء الله لا اشاهد القنوات الاباحيه اللي متبرجه الا الا افلام ومسلسلات يعني آه، الاخت نجلاء من قنا قالت آه، هديتي للنبي عليه الصلاه والسلام احفظ سوره البقره وبري الوالديه آه، الأخت سلوى قالت ما كنتش بصلي بدأت أنتظم في الصلاة وفي قراءة القرآن الأخت فاطمة من قرية تندة تقريبا آه، قالت لبست النقاب الحمد لله هديتي للنبي عليه السلام وصلاة الفجر وقيام الليل وصيام الاثنين وخميس الأخت عفاف من المنوفية قالت حب واشتياقي للنبي صلى الله عليه وسلم هو هديتي ليه الأخت سحر فاروق الغريب قالت هديتي للنبي عليه السلام لبست النقاب والحقيقة يعني طبعا في هدايا جميلة جدا إن شاء الله هتوصلنا أنا واثق إن شاء الله بالأسبوع ده لحد ما نيجي ليوم الثلاث اللي جاي إن شاء الله تكون عندي كمية هدايا سواء على الموبايل أو آه، وتوصل للقناة إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما آه، معانا صلاة الشيف طيب طيب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين آه، فعشان كده محتاجين يا جماعة نقول مرة تانية ونذكر مرة تانية أخويا حبيبي من دلوقتي رمضان كأنه لأول مرة والآخر مرة عايزك تعيش أحلى رمضان وأجمل رمضان في عمرك بالله عليك شهر رمضان ما هوش شهر أكل وشرب بالله عليك اللي قاعد لحد الآن في المصايف ارجع ارجع وجهز نفسك وقلبك وزوجتك وولادك لشهر رمضان بالله عليك يا اللي ناوي تقضي رمضان كله في النوم بالله عليك اصحى وربنا يكرمك وما تسليش صيامك في المعاصي اقعد اذكر ربنا واقرا قران حتى لو مش هتعمل حاجه سواء انك انت حتى يعني ربنا يكرمك تحاول بقدر الامكان تلم اسرتك وتتعلموا حاجه من اي قناه من القنوات الدينيه ربنا يكرمك اخويا حبيبي اللي ناوي يفطر على السجاير او على غير السجاير اتقي ربنا سبحانه وتعالى انت صايم طول النهار عن الحلال معقول هتصوم على الحرام اخويا وحبيبي اللي ناوي ان هو اول ما يسمع اذان المغرب يا دوب ياكل لقمه ويجري بعد كده عشان يقعد على المقاهي ويقضي السهره في يعني في المقاهي لحد الفجر عياذا بالله وفي الخيمه الرمضانيه وبعدين زي ما انت عارف بيعملوا اعلانات تمتعوا بالخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص حتى السحور الرقصيه يعني فالمهم يعني ايه فانت خد بالك من الحاجات دي كلها كل دي اشياء تبعدنا عن ربنا عايزين رمضان عايزين نعبد ربنا بقى بجد عايزين بقى نسيبنا انه لقول فصل وما هو بالهزل ديننا دين الجد محتاجين بقى يا جماعه نقف وقفه وقفه جد بقى- بجد مع نفسنا ربما تكون دي اخر وقفه في حياتنا هنقفها ونعبد ربنا ونتقرب الى ربنا لعل وعسى يكون الشهر ده سبب ان انا وانتوا كلنا ان شاء الله زي ما احنا كده قاعدين قدام بعض نجتمع ويمكن نفكركم يوم القيامه ربنا يجمعنا وياكم في الجنه ان شاء الله واحنا قاعدين في الفردوس الاعلى وانا بقول لكم بالله عليكم ربنا يبارك فيكم فاكرين يوم الثلاث آه، يعني يوم 30 شعب يوم آه، 20 شعبان لما قعدنا نتكلم في قناه اقرا وقعدت اذكركم بشهر رمضان وقلت نجتهد ونحضر مصحفنا وسواكنا ونحضر خمارنا عشان نلبس حجابنا ان شاء الله اختي الفاضله ونعمل ونعمل عشان نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راضي عننا ممكن تكون الفترة ديت والجلسة ديت تكون هي سبب دخولنا الجنة حقيقة قبل ما انهي اللقاء يعني آه، معلش وسامحوني ده على هامش السيرة أتمنى من كل إخواني وبتعشم من كل إخواني المسلمين آه، إنهم يدعوا لبنتي حبيبة خمس سنوات كان حصل لها حادث سيارة وعملت عمليتين جراحتين وكده وفاضل لسه عملية ثالثة فأرجو الدعاء ليها بجد من قلوبكم ربنا يبارك فيكم وأنتوا عارفين بحبكم قد إيه وبدعي لكم ليل ونهار رجاء إن أنتوا تدعوا لبنتي حبيبة ربنا يجمعنا وإياكم على الخير يا رب العالمين أخونا حبيبي محتاجين إن احنا نقول كلمتين كده في الوداع قبل ما ننهي الحلقة ديت وقبل ما نستقبل الحلقة بتاعت يوم الثلاث اللي جاي بالله عليك يعني بالله عليك من هنا للثلاث اللي جاي اقعد اعمل جدول جدول لنفسك انا هعمل ايه في رمضان وابعت لي ابعتوا لي رسائل وان شاء الله هتوصل لي كلها ان شاء الله يعني اخويا اسلام ربنا يحفظه بيوصل لي كل حاجه ديت اعمل كده جدول اعمل ايه في رمضان اقترح على نفسك ايه اكتر حاجه ممكن تقربنا لربنا مش عايزين ننسى الانفاق يعني المساله كلها مش هتبقى عباده وصيام وقيام وقراءه قران ورزق الفقراء والفقراء يا جماعه عايزين نتصدق كان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسله وكان اجود ما يكون في شهر رمضان كما ثبت ذلك في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما اصرف وانفق ما تخافش ثلاث اقسم علينا ده كلام النبي كما عند الترمذي في سند صحيح ثلاث اقسم علينا اول حاجه ما نقص مال من صدقه ربنا جل وعلا يقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه طيب معانا الاخت ايمان السلام عليكم سلام عليكم ازيك يا شيخ محمود يا اهلا وسهلا بحضرتك عامل ايه ابي ربنا يعزك يا رب يحفظك انا وحدي عامله ايه الحمد لله دايما والله والله بدعي في كل صلاه ربنا يخليك.
ربنا يشفيها يا رب ربنا يخليك يا أختي وهي عامله ايه دلوقتي يا عم اللي عملتين وناقص عمليه ثالثه ان شاء الله ربنا يشفيها يا رب ربنا والله ايه ده الاخوه دول ما بيصلوش خالص ربنا يا رب يهديهم يا رب ويكرمهم يا رب ويشرح صدورهم من الصلاه ان شاء امين الله يا رب وادعي لي كده ربنا يثبتني يا رب ربنا يثبتك ويحفظك يا والله رب ادعي كبير قوي ربنا يكرمك يا اختي ايمان ويجمعك مع امهات المؤمنين في الجنه ان شاء الله ويحفظك ويسترك دنيا واخره وكل بنات المسلمين يا رب ربنا يكرمك لبست المرحله والناس تعيب عليها الناس ربنا يحفظك هوني على نفسك يا اختي ايمان ان شاء الله انا اولى ثانوي وانا ما بستفيدش بجد يعني ما بيبقى قلبك
ربنا يكرمك يا اختي ايمان ان شاء الله ما تضايقيش نفسك ان شاء الله لو في اي ابتلاء انا طبعا معلش الصوت مش واضح عندي لو في اي ابتلاء تعرضت ليه ان شاء الله يعني اعلام ان ربنا ما بيبتليش العبد عشان يعذبه وانما من اجل ان يقربه ويهذبه ان شاء الله وربنا يكرمك يا رب و- ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله و...
يا رب.
ربنا يحفظك يا اختي ايمان جزاك الله خير على الاتصال ربنا يحفظك اختي فاضله آه، اخويا حبيبي الحقيقه الوقت جري بينا بسرعه وانا بحبكم في الله ومش قادر افارقكم لكن معلش الوقت جري بينا ربنا يجمعنا وياكم على خير تدعوا لي وادعي لكم وربنا يبارك فيكم ونستعد من دلوقتي وان شاء الله لقائنا يوم الثلاث اللي جاي من القلب للقلب جزاكم الله خير على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته